الموقع الرسمي فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا أيها الإخوة إني أحبكم في الله أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ذكرنا في العديد من المرات وفي بداية كل مرة أننا نقصد بالالتزام الدخول في الشرع سلوك الطريق إلى رضا الله سبحانه وتعالى نقصد بالالتزام أن نكون الشخصية المسلمة المتميزة نقصد بالالتزام أن يكون الإنسان هو العبد العبد الذي خلق ليعبد الله نقصد بالالتزام أن تكون الشخصية التي صنعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقصد بالالتزام أن تكون الرجل على الهيئة والكيفية التي يحبها الله هذا هو الالتزام هذا معنى إنسان ملتزم هذا معنى رجل ملتزم وبناء على هذا المعنى أنا أسألك الآن هل أنت ملتزم وليس أحد يجيب عن هذا السؤال إلا أنت فالذي يعلم خفاياك وقضاياك هو الله ذكرنا من أصول الالتزام الكثير وكان منها وهو أهمها التوبة العقدية نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة ترضيه اللهم تب علينا توبة نصوحا هذه التوبة العقدية توبة العقائد ومن توبة العقائد أريد أن أضيف الليلة أن نأخذ الإسلام بشموليته وخصوصا أننا نلتقي الليلة بعد رمضان نسأل الله أن يتقبل منا رمضان نلتقي بعد رمضان والكل وكأنها ظاهرة يشكو الفتور بعد رمضان وكيف الحال بعد رمضان اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا فلذلك نحن نريد بعد رمضان أن نتوب نتوب مما قصرنا فيه في رمضان فضلا عن التفريط الذي حصل في الأسبوعين اللذين بعد رمضان أيها الإخوة مع شديد الأسف وأنا أقول التزام وملتزمين لا تكاد تجد هذه الشخصية التي يرضاها النبي محمد التي يرضاها الله لعباده إننا كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم غثاء هذا وصف صادق نتيجة عدم فهم حقيقي ووعي بدين الله سبحانه وتعالى كما ينبغي إننا نريد توبة حقيقية بعد رمضان من التفريط في فهم الإسلام من التفريط في معرفة عظمة دين الله من التفريط في تقدير النعمة التي نعيشها نعمة الإسلام اللهم أتمها علينا وأدمها يا رب اللهم يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بإسلام حتى نلقاك به الشاهد إننا نريد التوبة التوبة من تقصيرنا في حق ديننا التوبة من تفريطنا في معرفة ديننا التوبة من عدم قيامنا بحق ديننا التوبة من عدم إلمامنا بشمولية واستيعاب هذا الدين لحاجاتنا وقضايانا إننا نريد أن نتوب اللهم تب علينا يا رب الشاهد إذا أردنا هذه التوبة فنريد الليلة لأن التوبة كما ذكرنا وقتها لابد من شرط صحة التوبة العمل وإني لغفار لمن تاب وآمن و... وعمل إلا من تاب وآمن و... وعمل فلابد أن يستتبع التوبة عمل عكس ما تبت منه هذه قضية تذكرون مناظرة الصلاة قيل له تارك الصلاة كافر ولا غير كافر قال كافر قال إذا أراد أن يدخل في الإسلام فماذا يصنع قال يتشهد قال هو عليها مقيم يعني هو ايه متشهد اصلا هو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مشكلته ان هو ما بيصليش فاذا اراد ان يتوب يعمل ايه يصلي ومن هنا اصلوا اصلا ان من خرج بشيء دخل به يعني اللي خرج من الاسلام بحاجه عشان يدخل يدخل بالتوبه منها من, من ذاتها وده شبهوه او استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبع السيئه الحسنه تمحوها السيئه الحسنه تمحوها فيها كلام كتير لكن خلاصه الكلام انك ينبغي ان تتبع السيئه حسنه من جنسها كي تمحوها ماشي صليت على الرسول اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يبقى الرجل إذا أراد أن يتوب من شيء فعليه أن يعمل عكس ما إيه ما تام منه ما تنطعوا يا جماعة عكس إيه آه آه أيوة خليكم معايا الله يكرم عكس ما تاب منه يعني واحد تاب من الزنا خلاص بطل الزنا تاب اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب لازم عشان يتوب من الزنا يترك كل ما يؤدي إلى الزنا يبقى لازم يتجوز مثلا يعني يتزوج طيب هو متزوج يبقى لازم يترك الصحبة التي تؤدي إلى هذا لازم يترك النظر اللي كان بيؤدي إلى هذا لازم يترك قراءة كذا لازم يترك هذه الأمور الشاهد أننا إذا تبنا من التقصير في حق الدين فلا بد أن نعود لنعرف حق الدين ونؤدي حق الدين إذا تبنا من عدم الفهم لابد أن نحاول أن نفهم وندرس كي نفهم من فهم الدين هذه القصة التي أركز دائما على إعادتها على مسامعكم أن من أصول الإسلام أنه لن يقوم بهذا الدين إلا من أحاط به من جميع جوانبه هذا أصل من أصول الإسلام العظيم أن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه كان لقاء رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم مع بني شيبان عرض عليهم الإسلام طلب منهم النصرة والمنعة اثنوا على الكلام وقبلوا قالوا كلام جميل جدا اللي انت بتقوله ده ورائع وممتاز ومستعدين مستعدين تسلموا مستعدين تنصروا الدين ننصره قالوا ولكن واهم حاجه كلمه ايه اه ولكن ماساه ولكن قالوا ولكن اننا نرى هذا الامر مما تكرهه الملوك قالوا اننا نرى هذا الامر الامر اللي هو ايه الدين مما تكرهه الملوك واضح ولا لا فعلا هذا الدين مما تكرهه الملوك التزام الناس بدين مما تكرهه الملوك والتزام الناس بالإسلام أصلا مما تكرهه الملوك ليه عشان كده كان لنا خطبة أو درس لا أذكر قديم زمان لماذا يخافون من الإسلام ليه لأن هذا الدين يبث في الرجل الحرية الحرية مما سوى الله عبد لله فقط فوجود هذه الحرية في قلبه هتعمل مشاكل كتير هذا الدين مما تكرهه الملوك لأنه يحرر البشر من العبادة للبشر واضح؟ هذا الدين يحرر من تقديس وتأليه البشر هذا الدين يحرر من الخوف من غير الله هذا الدين يقيم لكل انسان وزنا من اصغر زمان كانوا يقولوا عبد مملوك دلوقتي نقول اقل حاجة من اصغر شيء في هذه الدنيا اي انسان مهما كان منزلته ان يكون له كلمة باسم الاسلام لذلك قالوا له ان هذا الامر مما تكرهه الملوك فان احببت ان نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا قالوا له كسرى وقيصر هيكرهوا اكيد الموضوع ده فلذلك خلينا احنا العرب على قدنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسأتم الرد اذ افصحتم بالصدق ما اسأتم الرد اذ ايه اه انتوا قلتوا الحق يبقى كلام جميل جدا ولكن هذا الامر لن ينصره لن ينصر هذا الدين الا من حاطه من جميع جوانبه نرجع تاني نذكر بقضية التقسيط فاكرين لما اتكلمنا هنا عن موضوع التقسيط ان كثير من الشباب بياخد الدين بالتقسيط اسمك ايه الاخ طه اعفى لحيته ولبس الجلابيه ادي قسطين والطاقيه بقوا كام ثلاث اقساط وخلاص على كده وبطل يدفع اقساط لربنا كعاده اهل زمانه فلان ترك البنات وبقى يصلي في الجامع بس دفع القسطين وانتهت القضيه عند هذا الحد وفلان عمل كذا وكذا وخلاص ووقف عند هذا الحد يا جماعة هذا الدين لابد أن يؤخذ جملة واحدة لابد من أصول الالتزام حمل هم الدين أن نكون مسؤولين عن هذا الدين مسؤولية شخصية يعني الأخ طه والأخ أحمد والأخ محمد لابد أنهم يكونوا مسؤولين عن الدين مسؤولية شخصية يعني كأن هذا الدين عرضه مش كأن هذه الحقيقة هي عرضه شوف الإنسان يغار على شرفه إزاي ويهتم لقضية الحفاظ على شرفه إزاي هو الدين كده مرة واحد سب الدين فواحد اتهور عليه وصلت للاسم فالضابط في الاسم بيقول له يا ابني انت هو شتم ابوك قال له لا ده شتم اللي اغلى من ابويا ربنا ربي إلهي سيدي ده أعظم من أبويا ومن الدنيا دي كلها فلازم أغير على ربنا وعشان كده أنا قلت لكم قبل كده إن أكبر مشكلة في النظر إلى النساء مش قضية إن النظرة زنا لا لا لا ده في مشكلة أكبر من كده الأكبر من كده عارف إيه إنك لما تنظر لامرأة متبرجة وتبتسم أو ينشرح صدرك أو دماغك تهلل فرحا بالمنظر اللي انت شفته أو النشوة تنتشي به هذه خيانة لله أن تسعد بأن يعصى الله أن تنشرح بأن يحارب الله أن ترضى وتقر أن يخان الله دي أخطر من إيه دي أخطر من مجرد المعصية من مجرد النظرة أكبر من الزنا أن ترضى أن يهان دينك فلذلك اللي يمشي في مصر الجديدة ويشوف الشباب اللي على النواصي ويشوف الناس اللي بيدعوهم إلى غير ملة الإسلام يقول إن, إن أي مسلم ما يقومش بالمهمة للحفاظ على دين هؤلاء يبقى خاين لدين الله لأنه بيؤخذوا إلى غير الدين بيؤخذوا إلى ملة غير ملة الإسلام بيؤخذوا الى بطن مش مشكلة الشباب اللي واقفين على النواصي النهاردة انهم بيبصوا للبنات ولا انهم بيشربوا بانجو مش دي مشكلتهم الوحيدة وان كانت دي من المشاكل ولكن مشكلتهم ايضا الناس اللي بيطوفوا عليهم يدعوهم الى الى غير دين الاسلام انتوا فاهمين ولا لا طب انت بتعمل ايه تقول لي انت تحمد ربنا ان انا كده انا كفاية الحمد لله احمد ربنا ان انا بصلي طب الحمد لله ان انت بتصلي ولكن لن يكون من حملة هذا الدين الا من حاطه من جميع جوانبه يبقى الحمد لله على انك بتصلي والحمد لله على انك صمت رمضان والحمد لله قوي انك بطلت النت والقعاد قدامه في صلاة الدردشة الحمد لله والحمد لله ازيد انك تبت من القنوات الفضائية والحمد لله أكتر وأكتر إن ربنا صرف عنك الشلة الحمد لله على كل ده ولكن أنا عايز أحمد ربنا بقى على بقية الإسلام معاك صح ولا لا آه، فين بقية الإسلام اديني بقية الإسلام قول لي فاضل إيه ده كده تمام التمام لا فاضل طلب العلم فين نمرة اتنين الزيادة من النوافل فين نمرة ثلاثة مسؤوليتك في الدعوة إلى الله أنا قلت قبل كده إن في ناس مع شديد الأسف جعلوا الدعوة كل همهم ونسيوا كل حاجة إلا الدعوة إلى الله ناس طيبين همهم الدعوة إلى الله وشغالين مش كسلانين ولكن كون ان احنا نخلي الالتزام او الدين هو الدعوة الى الله يبقى الكلام ده ايه غلط مش هو ده الدين كون ان احنا نخلي الالتزام او الدين زي ناس تانيين اخوان او غيرهم ان يبقى هو قضيته الوصول لحكم او غيره او نقابات او آه، مجالس نيابية او غيره مش ده الدين الدين كل الحياة زي ما قلنا كده قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال الإمام الشافعي لو لم ينزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكبتهم ليه؟ السورة بتقول إنهم ثلاث خطوط متوازية إن الإنسان في خسر كل الناس خسرانين إلا الذين آمنوا العلم وعملوا الصالحات العبادة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الدعوة إلى الله يبقى ليطغى جانب على جانب لا يجوز لابد من الجوانب الثلاثة متوازية العلم اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب دعوة بدون علم تضل وتضر دعوة بجهل تفسد ولا تصلح دعوة بقلة علم تؤذي وتضيع قال سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قال العلماء على علم شوف شرط سيدنا النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي ف هو ده العلم فوعاها بتفهم لازم تفهمها فوعاها لا لا شو مش شرط فأداها ها؟ كما سمعها كما سمعها يبقى شرط انه يكون بيفهم وشرط انه يكون حافظ يؤدي كما سمع لكن عشان يبقى واحد لا بيعرف يحفظ ولا بيعرف يؤدي ويدعو ما ينفعش قل لي بس اهو انت جبت المفيد انا لا بعرف احفظ ولا بعرف ادي براءة اقول لك لا مش براءة ده انت بتعرف تحفظ وتعرف تأدي الاغاني قوي صح امال انت يعني خدت شهادة من الكلية ازاي ولا بالغش اهو انا عايزك تغش في الدين تحط في جيبك ورقة وتطلعها تتكلم منها غلط الكلام ده لا ان انا اوصل شريط ان انا اوصل كتاب ان انا امشي مع حد بيدعو الى الله ما احنا قلنا قبل كده لو ما تعرفش تبقى خدام لدين ربنا تعمل ايه خليك خدام لخدامين دين ربنا يبقى لو مش هتقدر تبقى خدام لدين ربنا تعمل ايه آه، خدام خدامين دين ربنا لازم يبقى لك دور في هذه النصرة قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ربنا ندى على مين دلوقتي الذين آمنوا أنت منهم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله لو أنت من المؤمنين يبقى الخطاب ده ليك ربنا سبحانه وتعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن أنا ومن إيه اتبع هل أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وراه في الدعوة إلى الله لازم لك دور يا جماعة الدعوة لها هدف يعني احنا اذا تجولنا على هؤلاء الذين يقفون على النواصي او هؤلاء الذين يقيمون على المنكرات انا نفسي شباب منكم وانتم شباب زي الورد يدخلوا نت كافيه وانا عملت اليومين دول درسين عن النت ما كنتش اتخيل ولا اتصور ان المأساة بالحجم ده ما كنتش متصور حجم المأساة في قضية النت اطلعت على حقائق مذهلة مذهلة بجميع المقاييس فالشاهد ان زي ما بقول كده مش محتاجين اللي على النواصي بس محتاجين اللي في المقاهي مقاهي النت المفتوحة واللي كترت النهاردة لا يخلو شارع منها ان احنا ندخل على الولد اللي قاعد ده ونتعرف عليه وخصوصا ان كلكم نت في النت ها واقول له ان انا ممتاز جدا في الموضوع ده عايز اعرفك حاجة جديدة وادخل بيه على موقع اسلامي اغير له اللي هو فيه افهمه الموضوع ان يا ابني انت قاعد كده ده انا طبعا في احصاءات وبيانات وبحوث افادت ان النت بقى ادمان زي السجاير زي التدخين بقى ادمان اللي بيدمن القعده بيذكروا ان بعض الشباب بيقعد قدام النت 12 ل 14 ساعه متواصله 10 ساعات متواصله قاعد قدام النت. طبعا اظن الحقيقه دي انتوا عارفينها ولا مش عارفينها ولا دي الكلام ده احسن يكون الكلام ده يكون كلام جرايد يا جماعه دي حقيقه فعلا اه يقعد 10 ساعات قدام النت وياكل سندوتش واتنين وهو مش دريان مش واخد باله بياكل ايه فالشاهد انه الشباب دول مين يجيبهم يا جماعه مين يجيبهم الا انتوا مش ينفع انا ادخل صح ولا لا لا انا ولا اللي زيي انتوا اللي هتدخلوا وانتوا اللي تقعدوا معاهم وان انتوا ما جبتهمش يبقى مسؤوليتكم انتوا قدام ربنا لان بيقولوا ان فرض الكفايه فرض عين حتى يقوم به الكفايه انتوا فاهمين ازاي ولا لا فرض الكفايه تعريفه انه اذا قام به البعض سقط عن الكل صح فإذا قام به البعض ما قامش به البعض ها؟ يأثم الكل فهو فرض عين على الكل لحد ما يقوم به البعض البعض دول أهل الخبرة أهل الذكر أهل الفن أهل المسألة انتوا بقى أهل الموضوع ده فالشاهد إيه إن مسؤوليتكم الدعوة دي مسؤولية مسؤولية واحد يقول لي أنا آسف يا عم الشيخ هي المسألة مش قلة علم مسألة موضوع مش محتاج علم قوي لكن انا بتكسف مستحي اقول له لو قلنا لك تعالى مسابقه وتاخد مليون جنيه تقول لي بتكسف بستحي لا ليه مليون جنيه يا عم طب دي هتدخلك الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من الملايين خير من الملايين ربنا يهدي بك راجل واحد بس طب عايزين نحدد الهدف الهدف من موضوع الدعوة الهدف منه أيها الإخوة يقظة الروح وحياة القلوب وصحوة حقيقية في الوجدان والمشاعر ربنا سمى الحياة لعبة وما الحياة الدنيا إلا إيه لعب ولا فالحياة دي لعبة محتاجة بس تلعب صح ففي سرد قصة واحد أتى المراته وناس معاه وانتحر قلت للأسف الشديد أن هؤلاء الناس جهال هم لما يمتلك 15 ساعة يد الساعة بكم الساعة ب 150 ألف جنيه ب 300 ماشي ب 300 يا عم 30 ساعة انتوا ادرى استفزني انهم انا كنت بقول 15 ساعة الراجل ده قال 30 هو ادرى معرفش يمكن يكونوا 30 ساعة 30 ساعة الساعة ب 150 ألف جنيه ليه ليه افتكر ليه يا اخي لا ده هو بيدور على الحاجة آه بيدور على التميز منظرة على الناس عايز يبقى احسن عايز آه عايز يبقى مبسوط عايز سعادة مش كده اكيد هو مجموعة العربيات اللي عنده اللي هم قالوا عليها الشقة اللي 1500 متر اللي هي في الزمالك ثلاث مستويات الساعات النسوان اللي كان بيتجوزها نوعية النسوان نفسها فنانات اللي كذا واللي كذا كان بيدور الراجل ده على حاجة صح ولا لا كان بيدور على حاجة بس لقيها غلط فلما لقيها غلط ايه اللي حصل مات فقد روحه قتل نفسه صح ولا لا هي دي الحياة بقى لو ما لعبناش الحياة دي صح هتشنو نفسك هتشنو نفسك بالحبل اللي انت عايز تطلع فيه اللي انت بتتسلق عليه للمجد للشهرة للسعادة هيخنقك هيشنكلك فلذلك انا بقول ان المشكلة انه مش فاهم المشكلة ان هو ما يعرفش والمسؤولية انه ما لقاش حد يفهمه يمكن اعرض رفض انه يفهم يمكن انا ما اعرفش لكن انا بقول ان الناس دي كلها محتاجة يقظة الروح الواد اللي انت قلت لي انه فعلا بيقعد 10 ساعات قدام النت محتاج حد ينغزه يهزه يصحيه يقول له انت بتعمل ايه طب قعد 10 ساعات 12 ساعة عمي من القعدة قدام النت عايز اجره بعد العشر ساعات دول اقول له ها طلعت بايه عملت ايه استفدت ايه أنا قدر لي ربي أن أنا أعد عدة مرات مع مجموعة من أكابر الأغنياء أكابر الأغنياء في مصر عدة مرات كانت العبارة اللي تكررت بالنص بقول له في الآخر إيه رأيك قال لي ملهاش لازمة ده إجماع في الآخر إيه رأيك يقول إيه ولا ليها أي لازمة اللي هي إيه الدنيا الجري وراها اللهك فيها اللي انتوا كلكم آمالكم العريضة انكم تبقوا زي دول قول نصهم حتى يا أخي ملهاش لازمة فعلا الدنيا دي ملهاش لازمة بس الخطر انك تكتشف كده بعد فوات الاوان انك تكتشف كده امتى اه يبقى هدف الدعوة ايقاظ الارواح اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين انك تنزعج الروح تصحى بقى ده اللي احنا محتاجينه هدف لدعوتنا ان الناس دي تصحى تفوق يعرفوا ان الدنيا ملهاش لازمة يعرفوا انهم هيموتوا وبعد الموت مفيش فرصة تانية يا جماعة الحياة دي فيها دور تاني فيها ملحق يعني طب فيها اعادة ممكن الواحد يعيد السنة ما بتتعادش خلصت يعني الراجل ده الله يعلم فين لكننا نعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه إلى يوم القيامة يبقى اللي مسك حديدة وضرب بها نفسه ببطنه يفضل في القبر إلى أن تقوم القيامة الحديدة في إيده بيعمل إيه خلاص أنت بقى متصور الباقي دلوقتي صح في فرصة إنه يقول أخ- يا رب أنا تبت خلاص أنا غلطان طب مش هعمل كده تاني في فرصة خلصت أو أنا خايف عليك لا تروح في واحدة من دول ومفيش فرصة مفيش فرصة يقظة الروح ازاي اليقظة هذه اليقظة محتاجة تحتاج الى قوة روحية انا قرأت في البحث بتاع او البحوث بتاع النت دي كلام بعض التائبين ثم حاولت فعلا واقعيا ان انا ادعو بعض المدمنين للنت في جلسات نقاش ودخول معهم على النت نفسه خرجت باللي انا بقولك عليه ده اننا نحتاج ان اي احد يريد ان يتوب يحتاج الى قوة روحية سبحان الله في درسين اسمهم سبيل المؤمنين اسمهم ايه اه سبيل المؤمنين كنت بقول فيهم ان احنا لينا سلف لازم نمشي وراه لان من خواص هذا الدين ان لازم لك حادي لازم لك ايه يعني ايه حادي دليل لا السائق من ورا الحادي من قدام اللي يحدوك يشعللك يحركك الحادي ده هم السلف لانهم مشوا الطريق ده قبلينا عرفوه من اوله ومن اخره عرفوه من اصوله ومن فروعه عرفوا السكه دي عرفوا الطريق فلازم نبقى شوف مشوا ازاي ونمشي زيهم بعضنا عايز يعيد من الاول بقول له ان الطريق اللي انت ماشي فيه ده اخره حيطة يقول لي معلش سيبني اجرب يا ابني اخره حيطة يمشي لحد دماغه ما تخبط في الحيطة ويرجع يقول لي فعلا صح مظبوط اخره حيطة كتير من الشباب بيعمل كده مش كده ولا انت مش معايا كتير من الشباب بيعمل كده انا بقول كده ان احنا مشكلتنا كده ابن الجوزي قال الكلام ده من زمان اللي هو موضوع ايه ان محتاجين قوة روحية لما قال من القلوب قلوب خلقت طاهرة وقلوب خلقت كدرة وإنما تصلح الرياضة في نجيب تفهمين طب صلي صلى الله عليه وسلم إنما تصلح الرياضة في نجيب الرياضة يعني الترويض يعني تجيب واحد بيكسح وندربه عشان يدخل سبق ألف متر لا عشان يدخل سبق ألف متر ما ينفعش رجليه ما تنفعش صدره ما ينفعش مناخيره ما تنفعش محتاج انف واسع عشان ياخد شهيق يقدر يجري صح ولا لا تصلح الرياضة يعني انا هدرب حد على لعبة معينة هيلعب باسكت وهو ما ينفعش ما ينفعش فهو كده الطريق بتاع ربنا ده ينفع في ناس وفي ناس ما تنفعش الناس اللي أرواحهم قذرة أنا بقول ده اللي طلعت بيه من جلسات مع مدمني النت إن في ناس عندهم قوة روحية مجرد ما تستفز روحه يطير معاك وفي ناس في سفول في الهمة في دناءة ما نفسوش يبقى كويس لكن بجميع المقاييس المحاولات دي جابت نتائج ايا كانت فالشاهد ان احنا محتاجين قوة روحية تيجي منين القوة الروحية دي واحد الخلق الفاضل اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال لا يصرف عنا سيئها إلا أنت الخلق الفاضل محتاجين أصول الأخلاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق زي ما بقول الراجل اللي جه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أريد أن أزني الرسول قال له أترضاه لأمك قال لا أترضاه لأختك قال لا طيب لو قال آه ايه رأيك هي دي قضية الأخلاق وأنا قلت لكم أن أنا تعرضت لموقف زي كده تقول لي وأنت كل حاجة تقول لي أنا ما عشان أقول لك إن إحنا بنشتغل اشتغل أنت كمان ما بكلمكش من فراغ معديين قدام قدام قدام معهد الأورام معهد الأورام ده بتاع إيه؟ بتاع السرطان وواد وبنت واقفين على الكورنيش فخبطت على كتف الواد كده اه والله خبطت على كتفه كده وشاورت له على معهد السرطان قال لي نعم قلت له لا ده المعهد ده بتاع السرطان قال طب ما انا عارف قلت له مش خايف قال من ايه قلت له من السرطان نسال الله لنا ولكم العافيه الشاهد يعني في الحوار قلت له يعني انت ترضى ان اختك تمشي مع واحد كده الوقفه اللي انت واقفها قال اه اه علاقه شريفه بريئه مش مشكله عادي طب اذا كان انسان ما عندوش اخلاق زي كده تعمل ايه عشان كده احنا محتاجين انشاء الخلق الفاضل دايما اقول ان الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم بيقول انما بعثت لاتمم ليه وتمم يبقى كانت أصول الأخلاق عند العرب موجودة والرسول عمل إيه تمم لكن الأمة للأسف الشديد الأصول منهدمة وبسبب الزفت ده اللي اسمه النت والقنوات الفضائية ليه اللي فيها التشبه بالغرب وتقليده هدمت أصول الأخلاق هدم لأصول الأخلاق النهاردة لما تدور على فين في اخلاقيات الناس الوفاء الكرم فين تلاقي المروءة والشهامة والنجدة تلاقي فين الغيرة فين سبحان الله العظيم اصول الاخلاق ما عادتش موجودة يبقى اذا اردنا يقظة الروح يبقى لابد من بعث الاخلاق لابد من بحث الاخلاق احنا عايزين جماعة الملتزمين يبقوا أحسن الناس أخلاقا زي ما قلت كده في الجود والكرم والوفاء والمروءة والشهامة والنجدة والشجاعة ورد السيئة بالحسنة واحتمال الأذى كل دي أخلاقيات مطلوبة في الإسلام مش عايز أطول عليكم اتنين النفس النبيله عشان يقظة الروح صحوة الروح محتاجين نبل النفس للأسف الشديد ان اللي بيعيش لنفسه وشهواته وهمومه الشخصية يعيش بلا شك صغيرا إن حصل سعادة فسعادة سعادة صغيرة لا تتناسب مع مقدار ما فقد ده فقد حاجات عظيمة جدا للوصول إلى سعادة صغيرة حقيرة مؤقتة لا تساوي شيء أما صاحب النفس النبيلة سبحان الله شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تتبعت كده في مرة بس أنا أذكر منها دلوقتي اتنين فتهلل وجهه من السرور وكان إذا سر صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم فاللي أنا فاكرهم زي لك موقفين كده الموقف الأولاني موقف كعب بن مالك لما ربنا تاب عليه شوف الرسول يقول لك هو كعب يقول لك فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه يبرق من السرور فرحان بإيه إن ربنا تاب على واحد يا ترى انت فرحك بتوبة ربنا على واحد ولا فرحك بالفلوس ولا فرحك بشهوة من شهواتك اقول لكم مسألة شخصية وما تضحكوش عليا زمان وانا صغير كنت صغير زيكم كده برضه زمان كنت فعلا اؤمن ان مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه ان فعلا فرحة النجاح في الدراسة دي اعظم فرحة في الدنيا بعد كده لما اتجوزت قلت لا لا لا لا ده فرحة الزواج لا اكبر فعلا ولما ربنا رزقني اول ولد قلت لا لا ده الفرحة بالولد ايه اكبر بعد كده اكتشفت ان كل ده كلام فارغ جنب الفرح بربنا الفرح بربنا انك تحس للحظه ان ربنا بيحبك او راضي عنك دي الفرحة الحقيقية وانا بقول دايما ان الدليل على انه بيحبك او راضي عنك انه يستعملك انه يشغلك فاكرين واحد صاحبي بحبه في مرة حس انه عايز يخرج مش عارف يقعد ركب العربية مشي كده واقفة مشي كده واقفة مشي كده يا رب طب عايز توديني فين اروح فين وداه لواحد مسكين يساعده وصله كده في حد واحد مسكين اداله مساعده الحاجات دي مش دروشه دي حقيقه اما تحس ان ربنا بيشغلك انك الساعه واحدة بالليل وقاعد تقرا مش مش عارف تقرا ومش عارف تصلي ومش عارف تنام وتخرج مجرد ما تنزل من الباب تلاقي ولدين واقفين يا ابني انتوا واقفين بتعملوا ايه ما تيجوا نصلي ركعتين يقول لك يلا تروح مطلعه معاك وتصلوا وتقعدوا تتكلموا في الذكر يعيطوا يقوموا يدعوا لك لا لا لا مين اللي شغلك هي دي تحس ان ربنا بيحبك ان ربنا سبحانه وتعالى شغلك عشان يرضى عنك دي فرحة النبي ما تصلي عليه ان ربنا تاب على مسلم هي دي اعظم فرحة انك تفرح بان ربنا استعملك ان واحد يتوب على ايدك اعظم فرحة التانية ان الرسول ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم كان نايم اسامة ابن زيد وابوه زيد ابن حارثة جنبه ومغطين وشهم ورجلهم باينة فجاء واحد قفاء للأثر وقال هذه الأقدام بعضها من بعض قال الرجلين دول تبع بعض قالت عائشة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سر حتى استنار وجهه لأن كان شكل أسامة غير شكل زيد تماما كان ده أسمر وأفطس والتاني أبيض وطويل لما قال الاثنين دول أقدامهم من بعض خلاص يبقى ابنه الرسول فرح بنفي الشبهة عن رجل من المسلمين هي دي السعادات الحقيقية النفس النبيلة النفس النبيلة اللي هي زي بقول لك كده ما تفرحش باكله ما تفرحش بان حد يقول لهم كلمه حلوه النفس النبيله بس زي ما قلت لكم كتير ان في الفاظ في الاسلام ما ينفعش تتفسر لانها لو اتفسرت تفسد واديتكم امثله قبل كده عن كلمه السكينه وكلمه قره العين وادي المثال الثالث النفس الايه النبيله اكيد انتوا فاهمين من غير ان انا ما اشرح يعني ايه نفس نبيله نمرة ثلاثة في قوة الروح الإيمان بالحقوق ومعرفتها كتير منا عايش لنفسه لأنا لذاته كل همه أنا عايز إيه إيه اللي يرضيني الإنسان اللي عايش لنفسه مش مهم زوجته تبقى مبسوطة ولا مرتاحة المهم هو مرتاح ولا لا مش مهم ابوه وامه راضيين ولا لا المهم هو حاصل على حقوقه ولا لا مش مهم اخواته واخدين زيه ولا لا المهم ان هو ياخد مش مهم مش مهم حاجة في الدنيا ربنا سماه مجرم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه وايه ومن في الارض جميعا ثم ينجيه هو عايز ينجو وكل الدنيا دي تروح في جهنم بس انا اطلع في ناس عايشين المعنى ده في زماننا عايز هو ينام على مخدتين يا ابني مخده ليك ومخده لاخوك لا لا مش مهم يعني اخوك ما ينامش ما ينام هو حر ينام ولا ما ينامش مش ده الموضوع امال ايه المهم انا انام شوف ممكن تيجي في ابسط الامور كده ازاي معلي التسجيل سنه يا ابني وطي شويه عشان الناس تنام عايز اسمع طب ما الناس عايزه تنام مش مهم يناموا المهم ان انا اسمع بتبان زي بقول لك كده في تكات صغيره النفس المهينه مش النبيله القوه الروحيه تكمن فيه ان هو يؤثر على نفسه وللمره رقم 1256 تقريبا والله اعلم يعني قصه سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف الرسول اخى بينهم يوم سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف ايه اعلم اخي انني اكثر الانصار مالا هذا مالي اقسمه بيني وبينك دي نفس نبيلة وده راجل يعرف الحقوق زي ما قلت لكم كده لو ان احنا اليومين دول اردنا ان نؤاخي بين فقير وغني اكيد الغني هيقول له اخي انت عايز كام ايه اللي يريحك يعني أوه. فلوس اهي خد ولا يهمك والله ما هزعل مش هزعل يا اخي وهو زعلان صح لكن سعد بن الربيع قال له انا اكثر الانصار مالا هذا مالي اقسمه التاني قال له ايه قال له يا اخي جزاك الله خيرا واجب عليك برضه والله يا اخي احنا يعني متشكرين جدا وراح قاسم الفلوس لا انا مش عارف اتعجب من سعد بن الربيع ولا اتعجب من عبد الرحمن بن عوف قال له بارك الله في اهلك ومالك دلوني على السوق فخرج الى السوق فلم يلبث ان تزوج على كم على نواه من ذهب هي دي النفس الايه النفس النبيل هي دي الايمان بالحقوق ومعرفتها ان مش مهم انا لا مش مهم انا المهم الناس المهم الدين المهم ربنا واحد تقول له الشباب اللي واقفين على الناصيه دول روح اسمك ايه حسام الواد حسام ده حبيبي على فكره روح يا ابني اقف مع الناس دي لا لا لا انا ما احرجش نفسي احرج نفسي مع الناس ليه اقدر احرجوني بكلمه لا انا احرج نفسي لله ينفع ردوا علي ينفع كنت بقول لهم في الحج نتبهدل شوية لله يستحق ها يستحق ربنا احنا نتبهدله يعني ولا ما يستحقش طيب ما نتبهدل لله شوية ما احنا اتبهدلنا الدنيا يعني ولا ما حصلش كتير لله شوية يعني ما عمركش يعني لجاهليتك يعني مشيت ورا بنت واحرجتك يعني خليها مره لله ان حد يحرجك حد يكسفك حد يردك حد يشتمك لله يستحق سبحانه وتعالى أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة الإرادة الماضية الإرادة الإيه لما يقال سلاح ماضي يعني ايه إرادة زي السيف دي النفس النبيلة تحكمش في شهواته عايز ينام لا مفيش وقت للنوم خلاص ما ينامش هيحصل ايه يعني لو ما نامش ولا حاجة كتير من الناس كان يتأخر المغرب ليه بفطر ما تفطرش هيحصل ايه لو ما فطرتش يعني ولا حاجة هي دي الإرادة الماضية ادام في شغل يبقى راجل راجل عنده إرادة ماضية كنت بعمل اختبار كده ل- لبعض أولادي شوية أسئلة يعني منها هل تستطيع أن تأخذ قرارا في ثوان قدامك حاجة لازم تاخد فيها قرار تقدر تاخد قرار في ثواني هي دي الإرادة الماضية تاخد قرار وتنفذه هم دول الرجالة اللي احنا محتاجينهم بقى يبقى رجل دين حامل الراية مؤثر في مجتمع له دور في الواقع نفسه يبقى مع النبي محمد في الفردوس الأعلى الإرادة الماضية هي دي قوة الروح يبقى واحد عنده روح قوية تبقى إرادته آه افتكرت الوقت كانوا بيقولوا ماضية على إيه عربية يوصفوها يقول لك دي إيه ماضية تقول لها نسافر سافر عايزين إرادتك تبقى كده خمسة التضحية وأنا قلت قبل كده كتير إن على الأقل في جانب التضحية إن يبقى الإنسان عنده استعداد للتضحية ده أقل حاجة إن يبقى عنده استعداد إنه يضحي بإيه؟ بإيه؟ بكل حاجة يعني يا جماعة دلوقتي احنا عندنا هنصلي ركعتين مثلا مثلا ما تخافوش ده مثلا طب آه، عندي ميعاد يا عم الشيخ ممكن آه، اعمل مكالمة لا مش ممكن تعمل مكالمة طب ده في ارتباطات ممكن تبقى مشكلة عندك استعداد تضحي هو ده الموضوع ضحي بالنوم تضحي بصاحب او صديق او صحبة او مصلحة او فلوس او صحتك او اكل او شرب او عندك استعداد ما في بعض الناس يقول لك انا عندي استعداد اضحي بكل حاجة الا الشاي معلش لازم اشرب شاي النفس النبيلة ما بتستثنيش قوة الروح لا تستثني ما يقولش عندي استعداد اضحي بكل حاجة الا ما فيش الا عندي استعداد اضحي بايه بدون الا بدون الا مفيش الا كل حاجة بس يرضى انا نفسي انه يرضى هو يرضى من بركات رمضان بقى وتأمل القرآن قصة سيدنا إبراهيم في ذبح إسماعيل ربنا قال له اذبح ابنك سيدنا إبراهيم خد ابنه ورقده وحط السكينة في رقبته ربنا قال له بس خلاص ما تذبحوش يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بس خلاص قال لا يا رب مش المطلوب اذبح ابني قال له لا مش المطلوب تذبح ابنك المطلوب ان يبقى عندك استعداد تعمل كده هي دي ابتلاء الهمة ان ممكن ربنا يمتحنك في حاجة زي كده هو مش عايز منك بس امتحان يعني مثلا يديك فلوس ويبعت لك واحد يقول لك سلفني تقوم تقول له حاضر عينيا دي واحدة تدخل تجيبه وتخرج ما تلاقيهوش فين يا ابني انا جبت لك الفلوس يقول لك لا خلاص قضيت قال لا يا عم انا جهزتهم لك يقول له مش عايز هي بس كانت مجرد ايه امتحان كتير تتعرض لمواقف زي كده ما تخافش الله لا يحب أن يعذب قال الله ما يفعل الله بعذابكم ربنا يستفيد ايه من تأديبك ده بس بيمتحنك هتنفع ولا لا عشان كده قضية التضحية هو بيمتحنك هتضحي ولا لا الرقم اللي بعده الوفاء الذي تنبني عليه الثقة سبحان الله دايما لما يذكر الوفاء يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل وفيا لخديجة بعد أن تزوج تسعة وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم ويظل وفيا لأبي بكر بعد أن آمن به مئة واثنى وأربعون ألفا من الصحابة حوله حواليه 142 ألف صحابي وبرضه أبو بكر هو ده الوفاء الوفاء ده تنبني عليه ثقة يعني ايه لما السيدة عائشة تقول للرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إنك تكثر من ذكر خديجة وهل كانت إلا حمراء الشدقين عجوزا حمراء الشدقين قال بئس ما قلت انها صدقتني حين كذبني الناس وواستني بمالها ورزقني الله منها الولد لما الرسول يقول لعائشة كده تنبني على هذا الوفاء ثقة عائشة في رسول الله صح ولا لا ما هو ادام وفي لدي يبقى ايه يبقى وفي ليا احنا دايما بنقولها في المثل العامي عندنا لما تلاقي واحد خان ابوه ولا خان اهله يقول اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في الناس اذا كان عمل كده في اهله هيعمل ايه فينا صح كده ولا لا هي كده يبقى الوفاء تنبني عليه ايه الثقة اثق فيك لما اشوفك وفي لشيخك اللي قبليه لكن لو انت جيت لي وبتشتم شيخك اللي قبليه يبقى يحصل ايه هتشتمني بكره فهمني ازاي يبقى الوفاء الذي تنبني عليه الثقة انا شفت ان انت بعت صاحبك يبقى بكرة هتبيعني واصل هي دي قوة الروح ان الروح اللي فيها وفاء تنبني عليه الثقة اخيرا ده اخر عنصر في قضية بس القوة الروحية نجيبها منين القوة تجاه الأحداث أمام شهوات النفس وعلى تحقيق الغايات وأداء الواجبات احنا كل الكلام الليلة دي بنحاول نستجلب القوة الروحية نجيب قوة لأرواحنا الروح اللي طغت عليها المادة في هذا العصر حضارة المتع والشهوات قوة تجاه الأحداث قدامه بنات وقدامه عربيات وقدامه فلوس وقدامه لبس وزهو دنيا زاهية مزهزهة عينيه تزيخ ودماغه تضرب مش ده الراجل بتاعنا مش ده الراجل اللي ينفع مش ده راجل ربنا محتاجين صاحب الروح القوية قوة الروح تجاه الأحداث ما بيتهزش عشان كده الصحابة كانوا أقوى الناس روحا شوف الحسن البصري أما يوصف الصحابة يوم يقول إيه ظهرت منهم علامات الخير في السيمة والسمت والهدي والصدق السيمة مش السينما سي اي ان لا السيمة اللي هي المنظر الخارجي سيماهم في وجوههم من اثر السجود سيمة يعني العلامة في اللغة سيمة يعني علامة ظهرت في السمت والهدي احسن حد يفكر لما اتكلمنا عن التقسيط ان الراجل ده خد الطاقيه واللحيه ان الطاقيه واللحيه مش مهمين لا مهمين جدا احنا بس بنقول ان اللحيه والطاقيه مش هم الدين لكن اللحيه والطاقيه والجلابيه من الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمت الصالح والهدي الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة جزء من النبوة وجزء من الرسالة السمت الصالح والهدي الصالح الرسول قال خيركم من إذا رؤي ذكر الله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك لما تشوف واحد كده تقول سبحان الله ما شاء الله إذا شفته ذكرت الله يبقى ده من أحسن الناس خيركم من إذا رؤي ذكر الله عشان كده الصحابة كان شكلهم بيقول إن دول الناس بتوع ربنا دي نمرة واحد اتنين يقول وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق ده بيتكلم على ظهور علامات الخير وخلي بالك في منطقهم بالعمل لما يتكلموا مش بيتكلموا بيعملوا مطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم وانقيادهم للحق فيما أحبوا وكرهوا وإعطاؤهم الحق من أنفسهم ظمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا بسخط المخلوقين رضا للخالق شغلوا الألسن بالذكر بذلوا دماءهم حين استنصرهم وبذلوا أموالهم حين استقرضهم حسنت أخلاقهم وهانت مؤونتهم تاني طب صلى على رسول صلى الله عليه وسلم بتكلم عن ثبات الصحابة أمام الأحداث قوة القلب أمام الأحداث قوة الروح أمام الأحداث النهاردة شبابنا فيهم رعب ما تعرفش ليه فيهم خفة خفاف بيقع بسرعة ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا اللي بيشكي من البنات العريانة مفتون اللي بيشكي من معاكسات التليفون مفتون اللي بيشكي من ترف الدنيا مفتون الثابت مش شايف الحاجات دي كلها لأنها كلها تحت الجزمة اسمع وصف الصحابة تاني من كلام الحسن يقول ظهرت منهم علامات الخير في السيمة والسمت والهدي والصدق وخشونة ملابسهم بالاقتصاد وممشاهم بالتواضع ومنطقهم بالعمل ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى وانقيادهم للحق فيما أحبوا وكرهوا وإعطائهم الحق من أنفسهم ظمئت هواجرهم ونحلت أجسامهم واستخفوا بسخط المخلوقين رضا بالخالق شغلوا الألسن بالذكر وبذلوا دماءهم حين استنصرهم وبذلوا أموالهم حين استقرضهم حسنت أخلاقهم وهانت مؤونتهم عندي ست نقط سبعة في أصول الدعوة إلى الله اللي هي من أصول الالتزام وأجلها إلى اللقاء القادم أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان بس نخرج من هنا للذي بحاجة ايه هي استفدت ان هدفنا يقظة الروح وان يقظة الروح تحتاج الى قوة روحية وان القوة الروحية تنبني على العناصر السبعة التي ذكرتها لك الخلق الفاضل النفس النبيله الايمان بالحقوق الإرادة الماضية التضحية الوفاء الذي تنبني عليه الثقة القوة تجاه الأحداث هذه سبعة عناصر تنبني عليها قوة الروح فليتك في أسبوع سبعة أيام تكون قد جربت في نفسك هذه العناصر السبعة اتفقنا جزاكم الله خيرا وأنا أحبكم في الله السلام عليكم